بدائرة مكتوب فيها بنفس لون الجلد بتاع سيدنا الحبيب اللي هنشوف دلوقتي كان لون جلده ايه صلى الله عليه وسلم لا اله الا الله محمد رسول الله الله بيجي بعد كده بقى ها يعني مفيش اظن اثبات ها يعني عمل ايه الجماعه الكفار دول ده مش كده وبس ده ده هو لما هنيجي للرساله دلوقتي ابو جهل نفسه والكفار من حواليه عارفين انه يقول له قريش يقول له ايه؟ لئن نتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا. لئن نتبع ايه؟ الهدى معك يبقى هو على ايه؟ صح ولا لا؟ عامل زي الحاج بتاع البنك الربوي يقول لك وهناك قسم للمعاملات الاسلاميه منفصله تماما عن اموال البنك يبقى بقيه اموال البنك ايه؟ ده هو اللي بيقول يعني ربنا ولتعرفنهم في لحن القول يقول لك يا اخي انتوا صحيح السعوديين بتغزونا وبتتعبونا خلي بالك لكن ال... ال... خلي بالك اثنين بيقعدوا على القهوه مع بعض يعني البلد كده ايه؟ يعني اثنين مالهمش في الاستدامه منحرفين يعني واحد منهم هم الاثنين بيكرهوا بتوع الجواب ضرب لك مثل هم الاثنين بيكرهوا بتوع الجواب جه يخطب اخت واحد منهم او بنته واحد من بتوع الجامع وصاحبه اللي بيقعد معاه على القهوه يدي مين؟ بتاع الجامع اوعى تقول بتاع القهوه هو بتاع القهوه لوقت ما لكن بتاع الجامع ده اللي ايه؟ هو عارف في فطرته ان هو ده الايه؟ هو ده اللي هينفع. وتلاقي واحد ها بيراقبك ومطلع عينين ايه تليفونك وحركتك وبتاع عارف يودي ابنه فين يعلمه؟ في المدرسه الاسلاميه اللي بيراقب النظر بتاعها لانه عارف ان ده ايه؟ هو ده اللي هيربي صح هو ده اللي هيربي صح اما الثاني بكاش يا حلال قالوا لكن ده دغري دغري لا لا ان شاء الله نسمع الاذان نصلي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فخافت السيدة حليمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد فرجعته لامه لان ده امانه ومن خير بيوتات قريش فلقد ورث كما يرث اي انسان احنا يا اخوانا نرث ثلاث انواع من الوراثه وراثه خلقيه ووراثه خلقيه ووراثة عامة أو خاصة صح لله وراثة خلقية الواد يطلع شكل أبوه البنت تطلع شكل أمها يطلع واخد العينين من أمه والشعر من أبوه يعني دي وراثة إيه؟ خلقية تقدر تقول ده ابن فلان بس دي الوراثة إيه؟ الخلقية هناك وراثة خلقية في واحد يرث عن أبيه الكرم ويرث عن ابيه الفداء والتضحيه والجهاد واحد يرث عن ابيه البخل والعياذ بالله ويرث عن ابيه انه يعني ملوش دعوه يرث عن ابيه حب الخير يرث عن ابيه ال- ال- الكلمات الطيبه لان سيدنا عمر وكان احيانا مهزارا كان يهزر احيانا يعني دخل عليه رجل ما اسمك يا رجل قال له اسمي بحر حب كويس بحضرتك ابن من؟ قال له ابن صياد حلو ها وما كنيتك؟ قال ابو الندى قال له لا استطيع ان اصل اليك الا بزورق ما دام هي ميه ميه خلي بالك ودخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقي راجل بينقر الصلاه صلى ركعتين السلام عليكم ورحمه الله وراح رفع ايديه اللهم ارزقني من الثور العين سيدنا عمر راح ماسكه من ايده قال له اقللت المهر واغليت العروس يعني فين المهر اللي تاخد دول حول العين ده؟ الركعتين بتوع دول سبحان الله يعني كانوا يهزروا يعني المسلم دمه مش تقيل ابدا ده اخف دم دم المسلم واغلى الدم اللي قاعد يتريق على المسلمين وده ما تقولوش ده يعني ربنا قال عن عباد الرحمن ايه؟ قال واذا خاطبهم الجاهلون يا سلام قالوا سلاما يقول لك آه، لا قالوا سلام يا سيدي يلا فهمني فسبحان الله العظيم وراثة تركية وراثة خلقية ثم وراثة عامة أو خاصة يقول لك أهل اسكتلندا بخلاء أهل مصر عاطفيين مش عارف أهل إيه إيه وبس مالناش دعوة لا كده وقال ولا كده عشان ما نبقاش ايه يعني يعني في صفات عامه تستطيع ان تجمع تحتها امما لافرها يعني العربي يقول لك يا اخي خليك عربي ده انا عربي يقول لك والنبي عربي يدل على الايه؟ على الكرم يقول لك فلان ده عربي عربي يعني ايه؟ يعني كريم ويحب الكرم وامير المؤمنين ابو جعفر المنصور فاكر القصه لما ابتعد بعيد عن الحاشيه ودخل عند اعرابي العرب ما يعرفوش قال له اسقني يا اعرابي راح جاب له ميه قدامه القربه محفوفه قدام باب الخيمه حر نار سخنه وبعد ما شرب قال له اتعرف من انا؟ قال له من انت؟ قال له انا خدم عند وزير امير المؤمنين انا خدام عند وزير امير المؤمنين يا مرحبا يا اهلا اجلس وراح جايب له ميه من الايه؟ من القربه اللي جوه اللي هي ايه؟ بارده ساعه شويه شرب منها لقاها حلوه قال له اتدري من انا؟ قال له يا عم انت قلت لي انك خادم عند وزير امير المؤمنين قالوا لا انا وزير امير المؤمنين قال يا خبر ابيض أه. راح جايب له ايه شويه لبن بقى لا ده لازم ايه ده الوزير لازم يتشرب عشان يقلب وشه علينا ولا حاجه فجايب له شرب اللبن ده مين امير المؤمنين اتدري من انا قال لا ده بقى بعدين بقى حكايتك قلت لي انا خدام واكرمناه انا ال- الو- الوزير نفسه اهلا وسهلا قال له انا امير المؤمنين راح جاب القربه كلها بتاع اللبن قال له خذ لكي لا تدعي انك رسول الله انت طالع السل اللي فوق المهم شويه والحاشيه بتاع امير المؤمنين حصلته يا امير المؤمنين الراجل عيني قال لا ده انا ايه ده انا هزرت وقت ما ينفعش فيه في الظهر ها خلي بالك انت الله ده ده ده الحكايه قلبت بجد لا قال له لا عليك شيء دول الناس كان يعني ايه يعني لا اله الا الله ال ال ال ال ال الادب والتواضع وحسن ال- الامره اللهم ارزقنا حكاما صالحين ابعد عنهم قرناء السوء ورفقه السوء وبطانه السوء يا اكرم الاكرمين يبقى دي وراثة عامة وراثة خاصة بقى بيرثها من الأب ومن الأم من البيئة ال- ال- الضيقة التي أحاطت بها فلذلك احنا نورث أبناءنا بصفة جدا تعالوا إلى لأن دلوقتي احنا باصين على سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم والناس العلماء بتوع السيرة بيوصفوا فيه أعظم وصف وصف به وصفت به الخلقة والشكل العام بتاع سيدنا الحبيب بتاع من ابن ابي هالة اللي هو كان يبقى ابن السيدة خديجة من زوجها الاول ابو هالة كان متجوز السيدة خديجة انجب ايه منها ايه هند هند اسم راجل يعني يجوز اسم راجل واسم ايه اسم ست المهم فهند ابن ابي هالة قال الحسن بن علي صف لي الرسول صلى الله عليه وسلم يا خالي شوف ادب الحسن ما هو هند الامين ابن السيده خديجه السيده خديجه بنتها الامين السيده فاطمه هو صحيح واخد بالك انت يبقى هو اخو السيده فاطمه من مين؟ من امها شوف ادب الحسن يقول له ايه؟ يا خالي يقول له ازيك يا ولد؟ ايه يا جدعان؟ يقول لك سني ومال بس خالك بس خالك برضه صح ولا لا؟ طيب تعالوا بقى الى وصف آه هند بن ابي هاله الكلام اللي هيقوله سيدنا هند ده اللي قتل واستشهد في موقعة الجمل وهو يحارب في صف علي كرم الله وجهه سبحان الله الكلام اللي هيقوله ده كلام عربي بس انا هقف عند كل كلمه واقولها الكلام اللي بتسمعوه ده كلام ايه؟ عاد فيكتور غليظ حقيقة عربي صلى على رسول الله قال كان صلى الله عليه وسلم فخما مفخما فخم يعني ايه يعني تشوفه تحترمه يعني له هيبه فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة التمام وشه تبص عليه في أي وقت زي ما قلنا قبل كده خالد بن الوليد وصفه قال كان صلى الله عليه وسلم نضاح المحيا نضاح المحيا يعني اللي خارج من الحمام واخد دش دلوقتي قال يا خالد حتى في المعركة قال حتى في المعركة في المعركة بيبقى ايه؟ بص انت على العسكري بعد التدريبات مش بعد التدريبات اول نلبس البدله ها وحدث ولا حرج ويجوز يا ابني يا عسكري او يا ضابط قلنا له قبل كده البياده مش كده اسمها كده ولا ايه؟ الزياده بكسر بقى ولا فتحان ما اعرفش بس اسمع على كل يعني اللي هي الجزمه بتاعت الجيش دي يجوز ان تصلي بها يعني يجوز ان تصلي في النعل يجوز انك تصلي بالايه؟ بالحجاب تمسحه كده على الارض برجليك وتروح تصلي بس ده امتى بقى؟ مش تلاقي الجو- الجمعه الجايه كله داخل قاعد بالجزمه جوه الجامع يقول لك مش ده قلت احنا مثلا في الصحراء في رحله في مكان زي بتاع الاخ اللي في الجيش ده اللي ما يقدرش عقبال لو قلع جزمته لسه يكون خد فابورين زياده خلي بالك انت فدي ضرورات يجوز وذاك ابن مسعود كانما كان يكره ان يخلع المصلي حذاءه فيقول يا ليت الله يرزقها بثالث يسرقه عشان يعني قال ايه آه، عشان تاني مره يحرم يقلع خلي بالك ولذلك يعني دايما في المسجد ما تبقاش تيجي ده بعض يعني او كلام الراجل ما يتقالش كده بالجزمه اياها الغاليه ها يعني للاسف كان الراجل بيدخل في المسجد في ال- في القاعد يعني او دلوقتي كله عايز يفكر في ايه انا ده لا انا عايزك تبقى معايا هنا انا بقول لك يعني الحيطه واجبه مش كل اللي يدخل المسجد ضاع الحذاء منك يا اخوانا احنا فين؟ احنا فين؟ نسأل الله الأمن والأمان المهم أطول من المربوع وأقصر من المشدد المربوع اللي هو الراجل الطويل العادي اللي هو لا 2 متر ولا متر اللي هو يعني ايه لا هو بالطويل البين ولا بالقصير النزل بس خلي بالك رغم انه متوسط الطول صلى الله عليه وسلم كان اذا سار معه احد اطول منه راى الراعي ان الرسول اطول عظيم الهامه رسوله صلى الله عليه وسلم مرفوعه يعني خلي بالك وعظيمه يعني من ناحيه ال- ال- المؤخر الراس فيها شيء من الضخامه رجل الشعب ان انفرقت عقيقته فرقها رجل الشعر يعني الشعر بتاعه صلى الله عليه وسلم مسترسل لاعب فلو وطى لو العمامه مش عليه ووطى الشعر بتاعه ايه؟ يتهزل لو فرقوا في ايده كده يتفرق وكان شعره كله اسود سيدنا ابو بكر مره قاعد بيساوي للرسول شعره فاخطا قال له ايه يا ابا بكر طولت ايدك في شعره شوف يا اخي الحلال ده. فقال عددت لك سبع عشرة شعرة قد شابت يا رسول الله وظلت 17 شعرة دول سايبين لغايه ما انتقل للرفيق الاعلى ايه عجل عليك الشيء العربي زمان ما كانش يشيل الا بعد سن السبعين والثمانين فاستغربوا الصحابه الرسول عنده 42 سنه و43 وشايف قال سيبتني هودا واخواتها هود والتكوير والانفطار والنبأ يا عمه واخد بالك انت وما شاكل هذه السوره التي تتحدث عن عن يوم القيامه وما فيه من الرعب ومصارع السابقين سيبت سبع عشرة شعرة في رسول الله. الواد دلوقتي بيتولد أول امتحان في الحضانة دور على شعره بقى. سبحان الله. والوا- الراجل عينه يقف يلعب بتاع اللجنة يا اخي خليك حنين. باقي من الزمن نصف ساعة بس كده الله يفتح عليك اسكت بس كده. سبب يجاوب. ولا واد يعني عارف يكتب اسمه فين ولا يجاوز شعره شحمة أذنه الشعر بتاع الحرير إذا وفره يعني إذا ما حلقش الحلاق له شعره نازل على ودانه صلى الله عليه وسلم أشد الحواجب الحواجب بتاعته فيها يعني ايه مقترنه ببعضها وبعدين سبحان الله مقوته ازهر اللون الانسان الازهر اللي هو ابيض بشيء من الحمره مش امهق الامهق اللي هو ايه اللي بيقولوا عليه عدو الشمس عارف عدو الشمس اللي هو يبقى شعره حواجبه بيضه واخد ما بيقدرش ايه يفتح في الايه في الشمس كده سبحان الله واسع الجبين برضه دي صلى الله جبهته صلى الله عليه وسلم ايه واسعه اقنى العرمين دخلنا بقى في الايه في العرب اهو اقنى العرمين يعني انفه صلى الله عليه وسلم انفه طويل مش عريض ولا معقوق ولا ملو انما اقنى العرمين صلى الله عليه وسلم له نور يعلو يحسبه من لم يتأمله أن الشمس تطل من جبينه اللي ما يدققش أول الشمس هناك يبص إليه سيدنا الحبيب كف اللحية صلى الله عليه وسلم سهل الخدين يعني مش كلثوم الكلثوم اللي هو بوش ايه يعني بالبلد منظم ومدور يعني لما تسمي بنتك كلثوم المفروض ان مش ام كلثوم لا كلثوم بالسين طب يا اخي هتحسن ايه يا تنطقه يا كان يستحب ام كلثوم يعني ذات الوجه المدور الممتلئ ده معنى الكلثوم في اللغه فكان سيدنا الحبيب سهل الخدين يعني وشه مش ايه مش بقلبه الله يفتح عليك مش بقلبه هي هو جابها من الاخر كده الله ينور عليك يا سيدي ضليع الفم البق بتاعه صلى الله عليه وسلم لما, لما الكلام يطلع منه يطلع من كل بقه مش زي الاتيكيت لما يكلمك من من طرف بقه حط البيض الشمال بكلمك ناحيه اليمين بكلمك من بطنه كان عايزك تكلمني من بقك الله يفتح عليك التواضع كده ما تعرفش الكلام تدور على الصوت يا ابني لان توضح كلامك الكلام يبقى واضح كان صلى الله عليه وسلم تصفه السيده عائشه كان كلماته حبات در انتظمت في عقد شوف شوف الحبات بتاع العقد اللولي لما تتحط في سلك وتنزل واحده واحده في واحده تسبق في الثانيه واقع كل واحده واقع كان لا يسرد كلامه كما تسردون كان ورا بعض الكلام كده وانما كان يخرج منه الكلام واضحا يفهمه الاعرابي الذي لا يفهم الاعرابي اللي ما يعرفش حاجه يقول لك يقول عنه الاعرابي الكحل او الاعرابي بعيد ويبص في وشه يقول والله ما هذا بوجه كذاب مش ممكن ده كذاب ابدا سبحان الله مثلج الاسنان الاسنان بتاعته مش ايه مش شابكه ببعضها فلذلك ما كانش فيه بقايا اكل تقعد فيه صلى الله عليه وسلم وكان رغم ذلك قبل الصلاه واخد بالك يستاك ولولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاه بتنسى من غير سواك في جيبك اول ما يمشي الصلاه صباعه مليان طبعا صباعه اجرك الله من صباعه الله اعلم اشتغل بيه فين بالظبط وراح دخله في بقه وبعد ما خلص خرما الراجل عيني ما هو غلط كده ده مش سواك ده مش سواك اللي بتعمله السواك بالمسواك السواك مش بصباعك اللي افكاك بالصباع ده ما يعرفش لان المسواك المواد الكيماويه اللي فيه قادرة على قتل أي نوع من البكتيريا في بقك بفضل الله رب العالمين. واللي عنده دستته ضعيفة ما بتتحملش الفرشة لو استخدم السواك كان الشفاء إلى شفه إن شاء الله. خلي بالك. دقيق المسربة اللي هو الشعر اللي تحت السرة كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة معتدل الخلق بادن التماس بادن متماسك بادن يعني مش نحيف ولا في المتماسك يعني لما يمشي جسمه ما ايه ما يرجرجش مش يطلع ثلاث سلام سلمة النفس لا يعني كده صلى الله عليه وسلم سواء البطن والصدر يعني صدره وقط ايه بطن لا يفيش ايه واحد اخ فاضل ليا قال لي يا سيدنا شيخ انا بصراحه ما تزعلش مني اي شيخ له كده ما حدش اسمع منه ما تبقاش يعني خد الكلام من الراجل مش تعب الشكل ده كان سيدنا الشيخ ما بيبقى بياكل كتير واللي بياكل كتير ما كنتش منه كلام لا انت صحيح تشوف في الاكل ومالكش دعوه انظر الى قولي ولا تنظر الى عملي ينفعك قولي ولا يضرك مقصدي توحد الله لا اله الا الله عريض الصف صلى الله عليه وسلم بعيد ما بين المنكبين ضخم الكراجيل اللي هي العظم اللي ايه ناحيه الصف انور المتجرد انور المتجرد يعني لو عضو انكشف من جسمه لو عضو انكشف من جسمه ينور صلى الله عليه وسلم عاري الثديين والبسط من الشعر يعني طويل الجندين الذراعين رحب الراحة يعني ايده واسعة كده ما شاء الله سائل الأطراف أصابعه كده منسابة مش لا هي صباع صغير ولا صباع ايه ولا صباع طويل مسيح القدمين يعني صلى الله عليه وسلم لما تحسس على رجليه تلاقيها لينة ناعمة والحتة اللي هي من تحت في الرجل مش حاطة على الأرض يعني بالبلد ما عندوش بلاكون إذا زال زال قلعا يعني إيه؟ يعني لما يبقى ماشي كأنه بيشير رجليه من إيه؟ من من رمل وكأنما قصوى له الأرض طيا كأنما ينصب من علم يعني هو ماشي كأنه ناسف إيه؟ منزل يا سلام قصوى له الأرض طيا ولذلك لما كان عشان يرقب بالصحابة يقول بس أنتم امشوا وراء إيه؟ تبقى انتوا قدامي ودعوني لملائكة ربي دعوا ظهري لملائكة ايه ربي فكان عشان لما مشوا قدامهم ايه يتعبوا يتعبوا يمشي هونا ذريع المشية إذا التفت التفت جميعا لما يتعدل يتعدل على اللي بيكلمه كله مش يعدل له آه، الكرسي في حته وهو في حته لا خاطب الطرف نظره إلى الأرض أطول من ظر- من نظره إلى السماء جل نظره الملاحظة صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. ده وصف سريع لهند ابن أبي هالة لسيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. سبحان الله العظيم بقيت في الدرس كلمة صغيرة. سيدنا الحبيب لما ولد جاء أمانا لأهل الأرض في إيه؟ ربنا مش سيع... مش سيدمر الارض تدمير كما كان يدمر الامم السابقه اكراما لرسول الله. دي نقطه. النقطه الثانيه اكرمنا به لانه جعلنا اننا نحن خير امه اخرجت للناس لاننا اتباع رسول الله. النقطه الثالثه جعل الصلاه والسلام عليه مقرونة بشهادة التوحيد جعل الشهاده له بالرساله مقتنع بالرساله يعني اللي يجيب اشهد ان لا اله الا الله وحدها يوم القيامه ما تنفعش الا بايه؟ وان محمدا رسول الله. ايه كمان؟ جعله لرحمه للمسلمين بس رحمه للعالمين صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. بقي لنا في درس المولد نقطه مهمه جدا وهي مسألة المولود اللي بيتولد لك في حقوقه عليك أول ما يتولد في حقوقه عليك أول ما يتولد وقبل ما يتولد وبعد ما يتوب لنستفيدها من مسألة المولد وإن شاء الله الرسول في طفولته وفي كفالة عمه وموت أمه وموت آه، جده وكفالة عمه أبو طالب إلى أن تزوج السيدة خديجة ثم بعد ان ذهب مع ميسره وبعد ان انجب بناته من بناته وصف البيت اللي كان عايش فيه في مكه الى قبل البعثه هذا موضوع حديثنا باذن الله ان شاء الله باذن الله في يوم الاثنين القادم ان كنا من اهل الدنيا الاول ان شاء الله آه، نصلي صلاة ال- العشاء وبعدين أجاوب على الأسئلة لأنها كثيرة عشان إخواننا بس إيه اللي عايز يصلي وراه حاجة إن شاء الله أقم الصلاة جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلنا في الحلقة الأولى في الحديث عن السيرة العطرة إن القضية مش هنشرح سرد تاريخي للأحداث ولكن هذا تجدونه في الكتب وبسهولة ويسر يعني القصة بتاعت السيرة من قبل ميلاد نبي نبينا صلى الله عليه وسلم إلى أن انتقل إلى الرفيق الأعلى مشروحة ميسرة ومبسوطة مسهلة في كتب الفقه أما كان مقصدنا من الحديث عن السيرة العابرة أن كلما مر الإنسان منا بحادثة من هذه الحوادث العظيمة للسيرة نتوقف لنأخذ العبرة والموعظة والدروس المستفادة من سيرة حبيب الله صلى الله عليه وسلم. تحدثنا يوم الاثنين الماضي عن مولده عن مولده الكريم صلى الله عليه وسلم. طبعا ما يمرش المولد كده بسهولة ولكن نتوقف لننظر نحن في مواليدنا الولاد اللي بيقولنا من رزق الله وفضل الله سبحانه وتعالى أن يرزق الواحد منا ببنين وببنات. دول ليهم حقوق علينا زي ما احنا ليهم حقوق زي ما احنا لينا حقوق عليهم ثم برضه أولادنا لهم علينا حقوق. هي إيه فرق الحقوق بتاع الابن على أبيه أو الابنة على أبيها وبعدين إيه الواجبات المنوطة في أعناق الآباء ليه الاولاد بعد ما بيبقوا كويسين والولد بيبقى وديع وطيب ولطيف مجرد ان يكبر ويروح المدرسه او الجامعه او يتوظف اذا به يقلب لابيه وامه ظهر الجن كما يقولون اللي بيغير الحال اللي بيخلي الولد بعد ما كان مطيع يصير عاصيا بعد ان كان بارا ينقلب الى ولد عاق نسأل الله الهداية لأبنائنا وبناتنا اللهم تب على كل عاق واهديه يا أكرم الأكرمين لأن العقوق مسألة نواجهها في البيوت مفيش بيت بيخلو أو أو أو أسرة أو عائلة تخلو من ولد أو بنت عاق أو عاقة إيه اللي خلق الموازين وجعل هذا الولد البار المطيع اللي زي بيقولوا عليه بيوصفوه كان زي الناموسة يعني ملوش صوت اذا به ينقلب الحال الى واحد كافر حتى عارف يكلمه اللي بيخلي ولادنا بعد ما كانوا في المساجد يضحكوا عليهم الولاد ويخليهم يشربوا سجاير او يتعاطوا والعياذ بالله المخدرات او الاشياء من هذه نسال الله الهدايه للجميع والعصمه للجميع اللهم اعصمنا بعصمتك يا اكرم الاكرمين. هذا موضوع مهم. قضيه المولود منذ أن ينزل من بطن أمه وقد صارت له عندنا حقوق قد نغفل بعضها وقد نفيق أو نستيقظ أو نتذكر البعض الآخر فالدروس بتاعت السيرة العطرة هنقدر واحنا ماشيين نشوف يا ترى ايه حق الابن على ابيه وحق الاب او الام على ابنائه ولما نيجي طبعا لزواج سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم من السيده خديجه وبعد ما نقرا عن القضيه طبعا هنتوقف وقفه طويله عن البيت المسلم والزوجه المسلمه والزوج المسلم وكيف يكون كلاهما ازاي المسلم يتعامل مع الزوجه العنيده ذات اللسان الطويل او ذات العشره كالزنا وكيف تتعامل الزوجة الطيبة المستقيمة ال- ال- الصبورة مع زوج عصبي آه، زوج متهور أو زوج لئيم أو زوج يصيب عملتها كيف يتعامل الطرفان وكيف إذا حدثت مشكلة في البيت المسلم كيف من الإسلام نعالجها قبل أن تستسلم وقبل أن ينتشر الأمر في العائلة والأمر طالما في يدك وفي داخل حجرتك فالأمر حله ميسور اما لما المشكله بتاع الزوج والزوجه بتخرج من عتبه الدار او بتطلع من تحت عتبه الحجره اللي هم قاعدين فيها اذا بالحال ينقلب واذا باطراف كثيره تتدخل اخواتها واهلها واخواته واهله امها وامه ابوها وابوه القرايب والخالات والعمات فظن شرا ولا تسال عن الخبر كل دي طبعا دروس هنتوقف عندها ونستفيض في الشر ليه؟ لاني ارى ان طالما ان حكمنا على الفرد المسلم او الزوج المسلم وحكمنا على الزوجه المسلمه وحكمنا على الابن المسلم المسلم ده حقيقي والبنت المسلمه دما حقيقيا ثقوا ان نصر الله ات وان كرم الله ات وان فضل الله سوف يتنزل علينا ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون يبقى الداء كله بالتكذيب بما جاء في الكتاب والسنة وأقول دائما إن الناس حتى في أمر الزواج ينقسم الزواج وطريقة إتمامه إلى حاجتين يا الدين يا العرف يا إما بالدين يا إما بالإيه؟ بالعرف الناس اللي بيطلب يأخذه من الدين ما يعجبه يعني في الدين ما دام الدين جاي في مصلحته يبقى يطبق الايه؟ الدين الدين مش جاي في الحته دي في مصلحته يطبق الايه؟ العرف هذا مسلم او انصاري ما ينفعناش عايزين مسلم يكون صادقا مع نفسه ازاي؟ يقول والله انا جو- هتجوز بالدين من الالف للياء يبقى لما يجي حدث او خطوه من خطوات اسلام الزواج ليست لها نص في الكتاب ولا في السنه وسائل اهل العلم قالوا يا ابني لا يصح الكلام ده ما طبقناش لكن احنا ناخد من الدين اللي يعجبنا ونركن بعيدا عنا الشيء اللي ما يعجبناش او الشيء الذي ليس في مصلحتنا او ليس في جانبنا هذا هو الاسلام او المسلم المزين المسلم المزين ده المزين ده احنا مش عايزينه عايزين مسلم حقيقي اذا اراد ان يقول فقوله من كتاب الله واذا اراد ان يفعل ففعله من كتاب الله واذا اراد ان يتحرك فحركته كلها من الكتاب والسنه المطهره لصاحب السيره العطره صلى الله عليه وسلم كما سار الصحابه من قبل الحقيقة وأنا بتدارس بيوت الصحابة على مر السنين وربما عشت سنوات طويلة في بيوت الصحابة أدرسها وفي المرات التي أكرمني الله فيها ونزلت إلى مكة أو المدينة وتلمست بالكتب المفسرة أو المفصلة بتاعت التاريخ عن بيوت الصحابة وتواريخهم وتعايشت مع أساتذة التاريخ وعلماء التاريخ خرجت بحقيقة لم تكن غريبة علي ولكن أكدتها لي الأحداث أو أكدتها لي السير أن بيوت الصحابة كان عنوان كل بيت كتاب الله وسنة حبيبه كل بيت تقريبا ما فيش بيت من بيوت الصحابة كان فيه مشكلة أو المشاكل المتفاقمة اليومية اللي زي عندنا يعني مش كل يوم في نكد في البيت عشان كده بيت الصحابه الصحابيه اخر شيء تعمله تعمل ايه؟ تروح لجوزها يا ابا فلان يا نعم ده ادب الك اليوم حاجه؟ محتاج حاجه يا اخويا قال الله يا زوجي الحبيب فان كان قضى حاجته وان لم يكن تقول له هل تأذن لي ان اقوم لربي الليله؟ يا اخي بالله عليك جد بالشكل ده جد لا في الخير ولا في الشر يعني ليه؟ بيديك الصبح الراجل يروح يصلي الفجر خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعدين وبعدين يطلع من صلاة الفجر على شغله واخد بالك؟ وهو يحتر يرجع ياخد العدة إن كان فلاح ياخد الفاس إن كان نجار ياخد الأدوم واخد بالك أنت؟ إن كان حداد ياخد المهم إزاي الصنعة بتاعته فالرب كله كلمة واحدة كل الصحابيات كان عندهم الجملة دي تروح نتكلم فيه أنا فلان نعم أستحلفك بالله ألا تدخل علينا حراما فإننا نصبر على حر الجوع ولكن لنا لا نصبر على حر جهنم يوم القيامة. خلي بالك أنت؟ يبقى بالله عليك واحد واحد راجل كلمة الصبح والراجل وتقول له الكلمتين دول سواء آخر اليوم جاب جيبه 3 جنيه ولا 5 جنيه ولا جاي. هيزعل. ده أنت تبقى راجع ها؟ لما الموظف بتاع الخارجيه يقبل ما تلحقش تقبل مرتبك قبل الشهر بخمس ايام بتعمل اخماس اشياء ب- ب- او ب- بمنطق الرياضه تناديل وتوافيق ها؟ عشان تعمل احلال وابدال لل- لل- للكلام اللي هتقوله وهي كده مشرف وهي ست ده ال- الباقي ال- خد نفسك وانا مالي اتصرف اكيد ده كان فرض في الجيش كان فرض له الطرف يا ابني يا بيه ما فيش يا باشا يا سياسه اللواء اقول له ايه كنت بالطرف برضه مره قال لي انت ايه الكتب في الجيش لا بد ان خلل الناس يحدث في البيوت تكون نتيجته هذه الجلسه التي حدثت بين الزوج والزوجه ولعلني ذهبت مره الى احدى المراكز المتخصصه في البحوث الاجتماعيه يا جماعة عندكوش إحصائية السؤال الغريب اللي هقوله هقول سؤال سؤالي عايز اطرح سؤال على الزوج المصري المسلم والزوجة المصرية المسلمة بعد مرور سنوات يقولان نعم لو عادت بك الحياة مرة أخرى أتتزوج فلانة امرأتك وانت يا فلانة لو رجعت بك الحياة تاني وجاء الزوج ده فرق ثالث ترضى بيه؟ قال والله ده سؤال غريب وده بحث غريب جدا على كل هنعمل البحث عملوا البحث من خلال أربعة أشهر فكنت على اتصال دائم لولا إن الشيخ ما تتعجبش الأمور ده بحث اجتماعي شوية راح سأل عملوا عينة عشوائية من كم منطقة من القاهرة الكبرى والقاهرة الكبرى تمثل إيه؟ تمثل مصر ومصر تمثل إيه؟ العالم الإسلامي يعني هي شريحة من شرائح الإيه؟ المسلمين في العصر الحديث وصلت النتيجة إلى نتيجة لا ادعي انني كنت اتوقعها لكن ما كنت اتوقع انها بالكآبة دي. ايه النتيجة بتقول ايه؟ 60% من الازواج والزوجات يرفضوا تماما ان تعاد الحياة. يعني لو جه يحافظ على الباب هيطردوه. ايش شيء؟ هذا. الله يقدر كان يعني تحت عنوانك الله يقدر كان السبب. خلي بالك انت ده 60% 27% هيعيد التفكير ويضع شروط. طب انت لما تبلغ في الشرطة ايه؟ في الشرطة انه ما يتجوزش عليها في الشرطة انه ما يقعدهاش من الشغل في الشرطة انه تزور امها يوم يوم لا ها ده الانتبيوتك او زي المضاد او كذلك انت فاشترط شروطا معينة النسبة الباقية بتقول ان كل راجل ولا كل حلو وطبعا اجابه الايه؟ اللي فوق ال 60 سنه او يعني بعد العمر ده كله الرسمي بس واحد الله يا مؤمن لا اله الا الله فلا بد ان نقبل لما حدث في بيت المسلم لكن في الشيء غير طبيعي حصل في بيت المسلمين او بيوت المسلمين وصل المسلمين لهذه الحاله لاننا كما اؤكد دائما اننا ناخذ من الدين ما يعجبنا وننع ما لا يعجبنا وراينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما جاءه سائل السائل لا يدري كم خرق باب الحبيب المصطفى سأل الرسول سؤال أجابه الحبيب ما عجبتوش الإجابة فطرق باب أبي بكر وسأل نفس السؤال فلم تعجبه الإجابة أبو بكر أجاب بما أجاب به الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب إلى عمر بن الخطاب كما الصبورة الصدق قال لي عندك سؤال قال فسأل قال له أسألت أحدا قبلي؟ قال له نعم من؟ الرسول وأبا بكر آه عمر قال ما تكتبش عليه الجنان قال له وجيت لتسألني قال له نعم قال له أراك لا تريد إجابة رسول الله كيف كده أنت يعني مش مقتنع قال له ماذا؟ ايوه انا مش مهتم طب لحظه واحده ودخل سيدنا عمر جاب الشيء غير غير الراجل واحد مش عاجبك ما دام الرسول اللي بيكفيك لما الرسول يقول للمسلمه الحجبي ها ولما القران يقول للمسلمه الحجبي تيجي تقول لك اقتنع يبقى لو كنا لا سيدنا عمر يعيش ايه؟ ده سيدنا ابو بكر جهز جيوشا جراره في من كان ينطق بالشهادتين ويقيم الصلاة لوقتها ويصوم رمضان ويحج البيت ويعتمر ويفعل التكاليف الشرعية إلا أنه منع الزكاة فما بالك بأبي بكر يسير في شارع زي شارع التحرير ولا جماعة قاعدين على قهوة تحت الصلاة أنت بتصلي يا فلان يقول له لا ليه؟ والله يعني أصل ال- ال- ال- المصلين دول بكاكين ده هو اللي بيعوا واخد بالك انت اصل اللي بيصلوا دول بياكلوا مال الناس اصل اللي بيصلوا دول مش عارف ايه سبحانك يا رب العباد اذا ماذا كان يصنع ابو بكر لهؤلاء الذين لا يصلون عن الصلاه مقدمه على الايه؟ على امر الزكاه. لا بد ان امرا ما قد حدث بالجوع ونمثله بتمثيل بسيط جدا عشان ندخل بقى في الموضوع ان شاء الله زي الفيشه بتاعه الكهرباء. تحط الفيشه الميكروفون يشتغل. تشد الفيشه الميكروفون ده عباره عن ايه؟ آلة الله ما توصلش حديده. هكذا الايمان يفيه ايمان ها كما فيش ايمان. يبقى في ايمان يبقى في ايمان اللي بزعل منه بقى والملتزمين والملتزمات لما يلاقي واحد او واحده ما لهمش في الدين يروحوا هادئين عليه هجوم شرعي انا مش عايز ايه لان العلماء يشبهون هذا الذي يعني اللي هو لسه مش فاهم امر الدين ومش فاهم حلاوه الدين يا اخوانا ده اللي بعض العلماء او بعض الناس بيقولوا إيه؟ من ذاق عرف من ذاق عرف يعني لما تقول واحد ايه بصراحه بقى ده ال- اللحم بتاع الغزال حصلش وبالذات لما تشوي نفسه وبالذات لما تعمل فيه شبه طب هو هو اولا هو شاف غزال قبل كده مش شاف. ولا ده اللحم فانت بتعيبه في حاجه هو مش عيبها فانت وريه الغزال الاول وجمال الغزال وشكل الغزال وهو لاعب الغزال ويقول له بقى شوف بقى يا لحو بقى طب وريني بقى يبقى ده قدامه فشبه العلماء من اراد ان ينصح انسانا بامر الدين وهذا الذي ينصح لا يفهم فقط بيده سكين الطفل مع ايه؟ فلو حطيت الوقت نفس السكين لو حطيت كده منه حاجه من الاثنين يا يعورك يا يعور روحه صح يعني يصيب نفسه بأذى يصيب ايه؟ طب البديل ايه؟ ما هو البديل انك ما تهاجمش الطفل انك عرفت روح تنام عليك السكين او ارميها على حد او يعور روحه طب تعمل ايه؟ توجد له شيئا يحبه احسن من السكين شوف هي رايك في البتاع دي الرفاعه الجميله دي جاب القميص الجميل ده جاب الجلابيه الحلوه دي جاب اللعبه اللطيفه دي اه رد كده وخد يبقى انت عملت له عمليه ايه؟ احلال عمليه ايه؟ احلال او برضه عين اللي بعيد عن الدين قال فيه الحبيب صلى الله عليه وسلم انما الناس صنفان مبتلى ومعافى فاحمدوا الله على العافيه وارحموا اهل البلاء يا سلام احمد الله على ايه؟ العافيه في الصحه وفي الدين وفي الزوجه وفي الاولاد، وده كان يدعو اللهم اني اسالك العفو والعافيه في الدين والدنيا والاخره. يبقى احمد الله على العافيه، وبعدين قال ارحم اهل البلاء. زي ما قلنا لو ان شفيقا يقوده مبصر وقع شفيق في حفره، من نلوم؟ المبصر ولا الكفيف؟ يقول المبصر، لانه يقول لك- يبقى اللي هو انت اللي عارف انت اللي عارف انت عليك التوجيه انت عليك الارشاد مش عارف على اللي بيصليه لا عارف على الوعد لانه هو مشترك في الكلام الحلو انت اول ما بدات تجيب بدات بالهجوم ما ينفعش ولذلك كان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول فيه ربه فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. قال لك انت ولكن احد الامراء الجائرين وكثير منهم واحد امير جائر بالهيلمان وبالصبره بتاعته بخوف الناس لحد ما يقوم عليه بالعافيه غصب عنهم يعني بعد ما يثبت حواليه ويمشي جنبه يصيبه يعني ها حلوه فقال له احدهم مره لقد اوتيت ايها الامير ما لم يؤت رسول الله قال يا سلام انا خدت حاجه ربنا فتحت ايدي قال ربنا قال في الرسول فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك وانت فظ غليظ القلب ورغم ذلك ما انفضضنا من حولك. انت يا عيني ايه مكره اخاك لا بطل ها مش يعني قاعد يأتي وسيأتي زمان على أمتي ها أن يكرم المرء اتقاء لشره. يعني تكرهه مش عشان هو إنسان كرم مش بتكرمه عشان هو ابن حلال ده انت بتكرمه عشان ايه بالبلدي كده بالمصري يقول لك يطلع من نافوخك واخد بالك انت عشان تستريح وكم من اناس لعب المنطق ويا ويلا من يكره اتقاء فسحه وشره اه يعني سبحان الله اللي بيتقى مخافة ان يروي الساحل او بديء اللسان او لسان طويل او خوف الاعراب نسال الله ان يتوب علينا جميعا فاريد ان اقول ان القضيه كلها في كلمتين هي هل هناك ايمان ام ليس هناك ايمان؟ الاسلام لا يعرف انصاف الحلول، الاسلام واضح، انت مع الحق ام ضد الحق، بس ليه؟ لاننا قلنا ان في الحياه الدنيا اما حلال واما حرام، حلال يوصلنا الى الجنه وحرام والعياذ بالله يوصل الى النار، لا مكان بين الجنه والنار فلا منزله ولا درجه بين الحلال والحرام. مفيش بين الحلال والحرام درجه لان مفيش بين الجنه والنار ايه؟ الحلال يوديك للجنه والشرك هذا حصل يا رب النار قالوا قالوا قالوا له الغناء والموسيقى يعني دي ايه رايك فيها؟ قال اذا تميز يوم القيامه يوم القيامة أهل الحق وأهل الباطل أهل الغناء والموسيقى مع من يكونون الحاجة جاية ولا إيه؟ يعني مثلا أهل الموسيقى والغناء يقفوا مع أبو بكر الصديق يعني يعني إذا أريد أن أقول أن القضية في الإسلام واضحة والحمد لله أن الله سبحانه فطر الناس على, على إيه؟ على معرفة الخير والشر بدون ما يسأل بدليل بدليل أقول لك أنا أدلة كثيرة في أمر الحلال لا نسأل لا مش واحد يجي يقول يا سيدنا الشيخ الرغيف الشامي حلال ولا الرغيف البلدي؟ وكلاهما فيه ما فيه سواء في مسمار في رمله في ظرف في تراب المهم انه اسمه ايه؟ في الاخر خالص شكله شكل ايه؟ شكل رغيف يعني هو هو رغيف ماشي لكن هو رغيف عشان انت عارف ايه حلال وحرام خلي بالك انت لكن يقول لك يقول لك الشيخ البيره رايك ايه فيها؟ اذا بدات ايه؟ يحيق في صدره السجاير رايك فيها ايه؟ اه بدات السجاير ايه؟ لا يبقى البر حسن الخلق والاثم ما حاك في صدرك وخشيت ان يطلع الناس عليه تتردد فيه تتردد في مسألة الشبهة وتتردد في مسألة الحرام فبيجي يسأل لكن عمره ما يسأل عن شرب المية حلال ولا حرام أكل العيش حلال ولا حرام اللحمة والخضار حلال ولا حرام أكل الفول والطعمية حلال ولا حرام الكلام ده كله إيه ما يتقالش فيه لأن هذا حلال إيه بالفطرة التي فطر الله الناس عليها فالإنسان لا يسأل إلا عن ما تردد في ذلك فاللهم أحسن لنا فطرتنا واجعلنا من العابدين بكتابك وسنة رسولك يا أكرم الأكرمين إنك على ما تشاء ورقق قلوبهم على اولياء الامور فيما يعد لهم من دروس او عيادات خارجيه فاللهم اهدهم واهد بهم يا اكرم الاكرمين. وكان زمان المدرس عشان كان آه، يعني مش مرتزقه او مش آه، يعني لا يبيع العلم كان كله يهابه كنا بنخاف من المدرس كلكم تتذكروا لما كنا كنا بنشوف المدرس في الشارع كنا يا اما نرفعه تعظيم يا نستقبل منه ولا ايه؟ اه يا اما لما تعمل لك ماشي وبعدين يا ولد اللي كان ولد في الشارع يتخانق ولد يقول له طب انت ايه الاستاذ بكره؟ لا بنام لا تعرف تعرف ربنا كمان يعني دلوقتي لكن سبحان الله جماعه سبحان الله وعلم الله بشوقك قم للمعلم وفيه تبديلا كان المعلم ان يكون رسولا ارايت اوفى او اجل من الذي يبني وينشئ انفسنا وعقولا مش احلى من كده الله سبحانه وتعالى يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. يعني عندنا كم صنف من ال من ال من, ال من الأمهات والآباء ها في الخلفة يا إما أولاد بنين يا إما بنات يا إما يجيب أولاد وبنات يا إما يحرمك من البنات الأولى لحكمة يعلمها الله. يعني الأمر بيد من بيده الأمر. الوقت الذي يريد الله يروح للاطباء يقول له شوف انت لو صرت سليم ومراتك سليمه لكن والله ده لم يرد الله بعد بس العبد عنده امل يعيش على الابد فاللهم لا تحرم احدا من الذريه الصالحه خلاص ربنا لان الذريه الثانيه دي ولا تكون لها فكان انتوا ابو حمزه لان احنا كلنا كعرب العرب بالذات يحب خلفه الولاد مع انه خارج بخلفة البنات كلها جمال وكلها حلال وكلها رزق والبنت هي اللي تقعد جنبك وتجيب لك عيلة وابنك بيتخفف منك ها، اجيب لك من الاخر بقى واللي يطلع يطلع يجي جماعة بيخنوه صح ولا لا؟ واحنا اللي بنشوف يبقى مع مراته وخاف من مراته وخاف من عياله وخاف من حماته وخاف من حماته وخاف من اخوات مراته خلي بالك انت لكن البنت يا سلام لما موجود منك بنكيه صالح يبقى ابن لسه وابن عبيد كمان شوف سيدنا علي كان بالنسبه للحبيب المصطفى ايه؟ يا سلام شوف سيدنا الحبيب بالنسبه لام رومان حماته كانت ايه؟ ادي الحمى ولع حريقه ها الحق يا فلان حط انت الطفل ها؟ يبقى انت كان عند حماته قال له يستاهل يخلوه يدخل المهم سبحان الله بس سيدنا ام رومان كانت حماه الحبيب تخيل انت الرسول كان بيعملها ازاي؟ ها يكرههم لدرجه قرر ابنه يكرهه في ابي بكر وعلماء عن الحديث الى ان سقط شعره ما مست ام رومان وال- آه، آه، زوجته شعره الا وسقط كده التعديل جد شعره تعلقه سبحان الله العذاب ده كله اللي شافه سيدنا ابو بكر وما سمعنا صوتا لام رومان تعترض نفس القضيه في زوجة أبي طلحة الله يرضى عليها أم سليم رضي الله عنهم جميعا وعن رجل أم سليم والكلام ده خطير بس باستغراب مهم عشان ما نبتعش عند البلايا والابتلاءات مرضى يسمعها مرضا كذا أبو طلحة للمسجد لا يرجع لا طريق هو خرج من صلاة المغرب فصار صوت الولد إلى ذلك لو حصل لك بس الابن اتسكت شويه ترجع تلاقي ان البيت 30 واحده ست الجيران وجيران الجيران وحماتك وقرايبك وخالاتك ايه ايه مرات تتصل بينا دلوقتي ممكن وساعه واثنين عمل الثانيه مات ابنها رقصته تسمع اللي حصل بعد كده بعد ان توحد الله ما دي برضه حاجات عشان نشوف القدوه رقصته وبعد ما رجع ابو طلحه كيف حال الغلام قالت يا ابا طلحه لقد نام نوما ما نامه من قبل الكلام في دورية اه الكلام في ايه؟ في دورية عشان ابو طلحه يقول ده الولد ايه؟ استريح وده الولد فعلا نام نومه ها ما نامهاش قبل كده خلاص قدمت له طعام عشاء سلام اكل وتزينت له طبعا الستات لو بيسمعوا الكلام ده بصراحه بقى انت بتتكلم كلام غريب يعني واصل الستات بتوع الصحابه دول يعني ما كانش لهم قلب ابدا والله ده كان قلبهم حنين قوي احن منكم لان كان حنان على الزوج وحنين على الاب وحنين على الاخ وحنين على الاخت خد بالك أه؟ وبرضه الستات اللي قاعدين يصلوا ورانا دلوقتي كلهم حنان ربنا يبارك فيهم ما شاء الله المهم سبحان الله العظيم زوجة أبي طلحة لما تزينت له وذهب آه، وبعدين قبل الفجر قبل أبا طلحة نعم ابن جيراننا استودعهم قوم أمانة وجاء أصحاب الأمانة ليأخذوا أمانتهم رفض جيراننا إعادة الأمانة إلى أصحابها قال لقد أخطأ جيراننا ده كلام ربنا يقول وأدوا الأمانة إلى أهلهم أنا لما وصلت خلف الحريق قعدت على جيراننا أقول لهم عيب رجعوا الأمانة قالت ابننا كان أمانة عندنا فأخذها صاحبنا الرجل يصلي خلف الحبيب ويعلمه أنه يصلي على ابنه يقول له يا أبا طلحة أعرفتم الليلة؟ قال نعم قال بارك الله لكم فيه اللي حصل أنجب أبو طلحة سيدنا عبد الله بن أبي طلحة الذي أنجب أحد عشر ولدا كلهم كانوا من حفظة كتاب الله. وليه؟ ولدينا نبي ربنا عنده خير قوي عنده خير. فربنا لما يكرمك ويرزقك سبحان الله في الجن أو يرزقك في البر لا تفرح هنا ولا تفعل هنا بل تفرح في كلا الأمرين. وإن لم يرزقك لا بهذا ولا ذاك فاصبر إلى أن يأتي رزق الله. أبو حمزة بقى عشان القصة لما راح يتجوز الست على تجيب له بنات بنات بنات له ثمانية قال لا دي حكاية بقى عايزين ولي عهد خلي بالك راح متجوز بالصدفة قعدت تجيب ولاد ولد في السنة راح رجع عند مين؟ أم الصبيان وساب مين؟ أم البنات أم البنات عندها عدة ناس فوجدت أبا حمزة يشتري من السوق شيئا فقال بتنقص وبتسلم ايه بالباع الصغيره بالك من التحريم بقى مش نام نام ولا لك ابوك لا تسمعني انا كنت الحمام ولا ايه لا، مغلقونا كده سبحان الله العظيم شوف التحريم بقى بتاع العربيه لما تسلم بقى ما لابي حمزه لا يأتينا ابو حمزه ده مين؟ نزل. شوف شوف ال- ال- برضه العزه العربيه مش عايزه تقول كده يا مجنون انت سلام قالوا انا هنا لقيتك في المحكمه لا ما لابي حمزه لا ياتينا ويدخل البيت الذي يلينا أرضاء ألا نلد المدينة والله ما هذا بعيب فينا إنا كالأرض لزارعينا ننبت ما قد يوضع فينا إنا بنات وإنا بنينا بالله عليك الست تستدي اللي بتقول كلام حلو ده ها هتسيبها يبقى إذا إذا رزقك الله من فلا تحزن ليه؟ لأن سبحان الله العظيم رزق البنت ضعف رزق الولد دي أول حاجة رزق البنت ضعف رزق الولد ده شيء الشيء الثاني يقول الله عز وجل عندما تعتق البنت من بطن امها ضعيفة خلقت من ضعيفة اشهدكم يا ملائكتي ان من عالها اعوده حتى يموت تخيل انت ربنا بيعودك انت في عيلة الله يقولون يا الله سبحان الله وبعدين مش كده وبس ده سبحان الله العظيم من ربى ثلاث بنيات فاحسن تربيتهن كن حسما له من النار او ادخلناه الجنه الوسوسان يا رسول الله الوسوسان واحدة أدوة واحدة ليه؟ لأن تربية البنت عايزة صحصحة عايزة مجهود عايزة تعب عايزة انتباه عايزة غير ينام على وزنه لغاية ما يلاقي البنت راح بتاع لابسة بنطلون كده ولا جاية انت كده أول ما تدخل الفلوس فترة سنة أو تنقلها أو أقل أو أكثر حجاب تبتدي نحلها من سن سبعة من سن ثمانية من تسعة تطول شوية وبعدين سبحان الله إن عرفها وبعدين تنشأ في نفسه وتلاقي أمها لابسة النقاب ولابسة الخمار ولابسة الحجاب وخالتها وعمتها وأختها الكبيرة وسبحان الله قرايبها إلى كده البنت تنشأ في بيئة مسلمة مش تنشأ والله طب اشمعنى حد لا مش من الحجاب؟ طب اشمعنى حد لا مش لابسة الخمار؟ طب اشمعنى لا عمتي مش لابسة النقاب؟ خلي بالك انت يبقى ما دام هي القضية كده يبقى البنت بترى ايه؟ بترى القدوة لو لو صحت او كبرت لقيت امها واقفه قدام ما تسقط خمارها او نقابها هي نفس الطريقه تعمل كده لو لقيت امها قاعده بخط احمر واسود وبلال على عينها تعمل ايه؟ زي سبحان الله وينشا ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده ابوه زي ما الاب والام بيعودوا يطلع الولد سبحان الله في شيء وان لم يظهر هو الولد عباره عن كمبيوتر ترجمان بيترجم الاحداث قدامه ايه البيئه واسلوب البيئه اللي قدامه الاب بيعلم صوت على الام الام اللي هي اللي اللي مسيطره في البيت الخناقات اللي هتبقى كل لحظه وهكذا سبحان الله حتى ان كثيرا من البيوت التي اللي احنا بنحل فيها مشاكل يجي الولد الصغير ياخد واحد على جنب او اتنين يقول يا عم تقول يا عم انا لما اكبر في التجاوز عيله خمس سنين هي بس تعرف الزواج خناقات وضرب لما لم ترى من الزواج الا هذا لم ترى من الزواج احنا نقول لما تتخانق مع مراتك عايز تعرفها عايز تنبهها وتجربه في الاوضه بتكلم التوحيد لكن قدام الاولاد لا تشيع جو الفساد ازاي فانت ان رزقت بولد او ببنت فاحمد الله رب العالمين طيب اول حق لابنك او لابنتك عليك كما قلنا من قبل ان تختار له الام الصالحه اول حق تعلم ربك يوم القيامه ويقول لك ابي اين حقي في الام الصالحه؟ لان الام اي كلام؟ لان الام ما بتصليش يجب هم من السلالة تغيروا من نقطهم فإن العرق ده الثاني واحد الله لا إله إلا الله وبعدين قال يستحب البشارة بالولد أو زين وبشرناه بغلام علي وبشرناه بغلام علي آه يا زكريا إنا نبشرك بغلام خلي بالك أنت إذا التبشير هنا ليه بشيء مستحب مبشر دخل رجل على الحسن البصري قال ليحييك الفارس يا ابا عبد الله ليحييك الفارس يعني هنيئا لك بالايه؟ بالفارس اللي هو الايه؟ المولود يعني فضحك الحسن فقال ما ادراك افرس هو ام حمار؟ ايه اللي عرفك؟ قال له اطلع فرس قال له من علمنا يا حسن يا وقت لعالم المسلمين امال نقول ايه؟ قال لا الرسول علمنا غير هذا اعترف معك دي تبقى دي احنا بقى الانسان اللي يخليه لك يا اخي يجي يسمع الكلام الحلو بلاش يخليه لك هيخليه انسان انت هتفطر ولا ايه؟ ولا هو سبحان الله ولذلك لما كان آه عياش ابن ابي ربيعه وكان رجلا خطيبا واحده ست بنت عمتي قالت لي عياش انا انت راجل خطيب بتاع وعندي بنت بتتجوز تعالى قول خطه في النكاح من السنه ان يخطب عالم خطه ايه؟ الزواج بس يغلق عليه الكلام يعني ايه كان ايه؟ الكلام هرب منه بتحصل كتير يا اخوان لا لا لا الواحد ما يعرفش يقول ايه نجيب عايزين نجيبها شمال عليه قد قال صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا اله الا الله ده في الجواز بتفتح ام العروس على ايه؟ مع الستات ورقه ألافك الله يا رجل أتيك لتحصل خطتك نكاح نقول لك كلمة وتقول لا أنا مش وقت حطيتك يا ورد على اخينا صاحبنا ده قول له بقول له الكلام الحقوق الجميل انا كده كان قاعدين في زواج اخر مش كده يا فلان انت يا راجل صوتك حلو قول ايتين كده ابتدى يا اخي الانانيس قول كلامك من ايه؟ الموت وشكرت الواهب ورزقت بره وبلغ اشده خلاص يبقى احنا دلوقتي جه الولد نقلنا له قبل كده الام الصالحه وبعدين باركنا لابيه واهله ثم سميناه اسما طيبا ونهى النبي عن اسماء معينه اللي بالذات فيها التفسير الذكريات يعني واللي فيها التفسير اثنين يعني نهى مثلا عن اسم رباح نهى عن اسم ايه؟ رباح ده اسم طيب جاي من ايه؟ من الرزق طب الرزق وحش؟ قال اه ليه؟ قال لي يخفف على الباب رباح هنا يقول لا رباح هنا يبقى البيت ده كله ايه؟ خساره زي كده محسن محسن هنا هو من الواجب يعني المفروض يتكلم على اساس ان احنا بنتكلم لغه ايه؟ عربيه واخد بالك انت؟ يبقى الراجل المحسن هنا هو الراجل يرد عليه باللغه يقول له ايه؟ لا محسن او يعني الفكره كله ايه؟ مخرج واخد بالك انت؟ يبقى يبقى اذا الاسماء محرمه كثير بقى من الاخوه يسموا اسماء البنات اسمائهم شبه معناها شبه ايه؟ معناها اخوه بتبقى قاصدين نفس الحكم ركن من بعضها بنسميه بالسور رولا نبقى الرولا الرولا دي رولا يعني لا يعني بس. لا رولا لما بحثنا في كتب اللغه عن رولا عارف ايه؟ اللعاب الثاني طيب هذا ابو هريره بقى ابو هريره يعني خلي بالك انت بداية. كمان اسم ناهد ونهاد ومياله كره الفقهاء وهذه الاسماء ليه؟ الان انت لما تكتب على معنى الاسم شيء تعرف على الاسم انت بلاش المهم يعني يعني هذه اسماء لها معاني مش طيبه فيها من الميوعة ومن المعاني اللي يعني أسمى أسماء بسيطة الأسماء يعني الحمد لله رب العالمين أن اللغة العربية فيها متسعة جدا في مسألة الأسماء ودخل رجل على عمر بن الخطاب السلام عليك يا أمير المؤمنين وعليك السلام ورحمة الله وبركاته حسبك قال اسمي فرقة ابن مد قال أنا ابن ضرار من اين يحق يا ابن برام؟ قال له انا من ذات اللظى. قال له اين ذات اللظى؟ قال في حرة واقف. قال له الحق اهلك فقد احترقوا. رجع لا الحيرة ولا عجب. والراجل الملاحظ اديب العربية ماشي اسماء السبعة كده بهذا الايه؟ بهذا كده. فبعد ما قالوا اسماء السبعة بقى واخد بالك انت؟ قال واين مالك؟ قال له ومن مالك؟ قال الست من خزنة جهنم؟ في برضه اسباب التحليله ها ياخد على جناح اسباب طيبه ها وكان راجل سبحان الله عندنا زمان في البلد الامم ما بيعيشهاش حد فجابت بسلامته سمته غفارا خلي بالك انت وكان لنا استاذ رحمه الله عليه ينهى ويحذر الاباء والامهات من ايه؟ اساءة الايه؟ الاسماء. عارف غضبان ده انتهت حياته ايه؟ انتحر. لانه غضبان. ما تكذب عنها. فما تختار اسم بتاع الابداع الحمد لله ايه؟ ميسورة وسهلة وبسيطة، بس مش كل اسم في القرآن بقى هتقول ما ده غلط في القرآن. هتسميه ابنك ابو لهب بقى. لا مش كل اسم برضه في القرآن تسميه. خلي بالك يعني كل ما ما تقراه في كتب اللغة ها او في كتب التراث او في كتاب الله يصلح ان يكون اسما لان من اجساد النبي صلى الله عليه وسلم في الاب وكعب ومره ونهى النبي عن اسم مره ثلاث خلي بالك يعني اسم مرة ده واحد مرة من الايه؟ من المرار. فيجب ان نحسن تسمية الاسم. يعني احنا بايه؟ بنفرد ايه؟ الحقوق. ايه كمان؟ تيجي في اليوم السابع او ال 14 او ال 21 لميلاد ابنك او ابنتك وتعق عنه تعمل له ايه؟ عقيقة. اللي هو بديل للايه؟ للسبوع. مش حاجة في الاسلام اسمها سبوع. حاجة اسمها ايه؟ عقيقة. العقيقة دي جاء من العقوق وهي الإلقاء لأنك تلقي الجسد او الفكره او الجلد الذي نزل به الولد الصغيره بان تمسح عن ابنك شاتين او خروفين وعن ابنتك شاتا او خروفا. يعني الولد تمسح عليه ايه؟ تمسح له ايه؟ خروفين والبنت تمسح لها ايه؟ معده او شاة او ايه؟ او خروف. طيب هل يشترط في العقيقه هل يشترط في الاضحيه؟ قالوا لا. الشروط بتاع الشاه نفسها الشروط بتاعت الشاه نفسها هي شروط ما يكونش فيها عيب مش تروح تجيب واحده نص عمر كده واخد بالك انت تذبحها لا وبعدين يجوز لك ان تجمع لها الاهل والاحباب وكان في برضه فقراء ويجتمعوا كلهم وتذبح وانت تذبح على اسم فلان بسم الله نذبح عقيقه فلان ابن فلان او فلانه بنت فلان خلي بالك برضه عشان المعلومه دي كل الناس مفكرين ان احنا ننادى ومرتبه باسماء امهاتنا لا سوف ننادى باسماء ابائنا مش حاجه اسمها ايه؟ الواحد هيسال اسم امه فبيجي اسم الام ده خالص ننادى يوم القيامه باذن الله باسماء ابائنا ان شاء الله
الولد كما قال صلى الله عليه وسلم مرتهن بعقيقته حتى يعق عنه ابوه ويسن في العقيقه الا يكسر عظمها ما تكسرش العظمه بتاع الايه العقيقه بتاعت الولد او البنت هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يحلق لابناء فاطمه في اليوم السابع شعره شعر الحسن او الحسين او السيده زينب رضي الله عنهم جميعا ويتصدق بوزن هذا الشعر فضه او ما يوازيه فضه للفقراء والمحتاجين طبعا كلنا فاكرين وعارفين ان احنا اول ما يستهل الولد ويشيل ابوه يجب ان يؤذن في اذن ويقيم الصلاه في الايه؟ في الاذن الاخرى بس مش يأذن بقى زي ما يقول احمد اذن دلوقتي يخرم قبل الولد لا يعني يؤذن بصوت ايه؟ عظيم ليه؟ ابن القيم ربما يعني بيعلق تعليق طيب ويقول ايه الحكمه ان احنا نأذن في ودن الولد او نجرد ونقيم في الاذن الاخرى ان الشيطان بيستنى الولد لما ينزل من بطن امه، اصل بطن امه مش مش طايله. اول ما ينزل يستقبله. فقبل الشيطان ما يقتله او يلمسه او يبقى عنده نسمع الولد اذان الله عز وجل فيهرب الشيطان عند ذلك فيلا- فلا يلبس الابن او البنت ايه؟ بسوء ان شاء الله. نقيم الطلب هذا اول شيء سمعه عندما نزل الى الدنيا. وبعدين نحنك الولد. هنقول يعني ايه؟ يعني جبت تمره ونمضخها بقنا وليكن الذي يصبح هذا احد الصالحين او اللي نتوسم فيهم الخير مش يبقى انت ايديك ريحتها كلها سجاير ويعني واقف مرتدي وبالنسبه كده وكده والحنان الولد يطلع الولد والعياذ بالله لا ها؟ لا يكون الايد يعني نحسبه على خير يمضغ الثمره وياخد منها ويمشي بصباعه سقف الحلق بتاع الولد واسفل ايه؟ حلقه. طبعا احتمال الناس اللي تجيب تقول لك الصراحه الشيخ قال لنا درس مقرف قوي واخد بالك انت ايه عندكم ايه الالفاظ البلدي دي واخد بالك انت لا دي الفاظ عربيه ها يعني هكذا كان يقرا صلى الله عليه وسلم علشان ثبت علميا ان هذا يفيد الطفل يفيد تحقق الخير ويفيد صحيا وهكذا نعتبر حتى وان لم تكن هناك عله او لم نفهم العله ما علينا الا ان نصدق ما سمعناه وما رايناه من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب. بعد دلوقتي على اشعار الولد تصدقنا به اكيد يعني كثير من الاخوه عمل كده مثله ولو عمل له كده فاحنا نعمل في اللي ايه؟ في اللي جاي عشان نبقى عارفين كيف تكون البيئه المسلمه. نغلق الشعر طبق الولد ايه؟ الولد ايه كده وبعدين نعلق الولد نسميه اسم طيب نسميه اسم طيب وبعدين نعمل له العقيقه في اليوم السابع او الواحد 14 او الواحد 21 تعال بقى لمساله الختان الختان واجب عند جمهور الفقهاء على الطبيب لازم اوجب الاسلام عليك انك تختم ايه؟ تطهر يعني ابنك الصبي الذكر هذا من الوجوب حتى قال الامام مالك ان من لم يحتكم او من لم يختتن لا يصلي اماما في الناس ولا تؤكل ذبيحته يعني الموضوع خطير قوي يعني اذا ايه ده دليل الشبه الفرضيه هنا بقى سبحان الله نيجي بقى مساله ختان البنات لم يرد ولا حديث واحد صحيح مش حديث ورد على مساله ختان البنت طيب يعني الختان آه، واجب على الصبيان او مكرومه للضرب على الرجال او الصبيان مكرومه للنساء هذا ليس بح- ليس بحديث بل اقصى ما صنعه علماء الحديث قالوا يعني ده ايه؟ يعني حديث ضعيف لا اقصى ما وصلوا اليه لكن هو ايه؟ ليس هناك حديث صحيح يقول انه تقتتل البنات ابدا لم يرد لحد ولا حديث واحد على مساله قتال البنات خذها وانت مستريح الضمير مفيش حديث واحد من الكتب الصحيحه في كتب السنه كلها يدعو انسانا لاقتتال الايه؟ البنات ما حصل. طيب في بقى فرق هناك فرق بين الصبي والصبيه او الولد والبنت. الولد طالما لسه بيرضع من والدته ولم يأكل أكل خارجيا يعني وتنول على ثوبك فما عليك إلا أن تنضح الثوب تنضحه يعني إيه؟ يعني تشيل إيدك مية وتمسح على إيه؟ على مكان الإيه؟ البول أما الصبية البنت يعني من ساعة ما اتولدت لو تبولت عليك لازم تغسل الإيه؟ الثوب لكن لو رحت قلت لمراتك الكلام ده يا الله هو تقدر عليه بالظبط شويه يبقى مع الستات شويه يبقى بالظهر لا ده مش انا اللي عاملين هو هكذا قالت السنه ماء الصبي ينضح وماء الصبي ايه؟ يغسل اخذت هذا الحديث كما هو لاني كنت اعلم صحته الى ان حضرت مؤتمر يعني خارج مصر من قريب يعني من ثلاث اربع سنوات اسس العلماء الفرنسيون أن بول البنت يختلف تركيبه كيميائيا عن بول الولد وأن نسبة القلوية أو نسبة ال- في نسبة زايدة من تركيبات معينة موجودة في بول البنت سبحان الله عن بول الولد وثبت أن هذه الزيادات في التركيبة بتترك أثر رائعة في الثياب وهذا الذي اكتشف هذا الامر رجل كافر لا يعرف الله ولا يعرف رسوله لكننا لا نملك الا ان نصلي على المعصوم من الخطا صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى يبقى لازم ناخد كلام الحبيب ونصدق نفترض صحه الحديث يبقى يدور دور على عله هو ده اسمها ايه؟ علتها ايه؟ مادام اذا قال فقد صدق صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يبقى انت دلوقتي بعد ما تولد ابنك اذنت في اذن أنت الصلاة في الأذن الأخرى سميته اسما طيبا حلقت شعره وبعدين العقيقة عملتها له وبعدين الاختتان كان ولد وبعدين قالوا بعدين ما زالت للابن حقوق ده لسه احنا بنتكلم على ايه؟ على المولود الابن له حق عليك وهو ان تعلمه اولا واخيرا الاسلام اول الولد يبتدي يشب عن الطوق اول واخر تعليم له له تعلمه الاسلام يعني إيه تعلمه الاسلام يعني زي ما تبقى حريص على نجاحه في الدراسه وعلى قبوله في المدرسه تكون حريص جدا على ان تعلمه القران وتاتي بمن يحفظه كتاب الله طب هل ليا ثواب لو انا كنت مش حافظ القران وجبت لابني معلم يحفظ القران هل يقف الابن الذي حفظ القران على باب الجنه يرفض ان يدخل الا بصحبه ابيه وصحبه امه وبعدين يقول الملائكه يدخلوهم معاه أرضيت يا عبدي ربنا يقول للولد كده انت رضيت يا ابني يا اللي حفظ القرآن؟ يا رضيت يا عبد الله يا ولد يا صغير يا اللي حفظ القران في الصغر رضيت ان ابوك وامك بيبقوا معاك يقول لا لا إيه، كمان الساعه الثانيه عايز ايه؟ يقول أعطينا من فضلك بفضل ما علمنا القرآن يا رب العباد، يدوم من فضلك كمان، تدخلوا قبل ما تديهم كمان، فيقول الله لجبريل يا جبريل ألبسهما حلة الشرف وتاج الكرامة. يا سلام، ده أفضل من شرف إن الواحد يحفظ القرآن، ده هياخدك فين إنك لما تحفظ القرآن؟ عدد درجات في الجنة كعدد آيات كتاب الله. القرآن 6236 آية عدد درجات الجنة 6236 درجة كلما قرأ الحافظ القرآن آية ترقى درجة آية ترقى درجة إلى أن يأتي إلى آخر ما يحفظ فيجد نفسه بجوار الحبيب المصطفى لا فرق لا فرق هكذا يقول الحبيب لا فرق بين حامل القرآن العامل به وبيني إلا أن يوحى إليه ده بالطبع الحبيب يعني يا واحد اللي حافظ القران وبيعمل فيه اللهم اجعلنا من العاملين به يا رب اللهم اجعلنا من الحافظين بحروبه والعاملين بحدوده والمقيمين له اناء الليل واطراف النهار لا تجعلنا من الذين يهتمون برسمه فقط وبتلاوته فقط وانما تلاوه وعملا يا اكرم الاكرمين امين يا رب العالمين القران يا اخوانا فيه اسرار غريبه وفيه عجائب وفيه سبحان الله العظيم عظائم لا يعني حاجات عظيمة لا يعلمها إلا من من من يعني رزقه الله صدق تلاوة كتاب الله وحفظ كتاب الله وأن يناظر بين الآيات اللي فيها تنظير ويشوف عظمة الله عز وجل و- و- وحلاوة القرآن وحلاوة القرآن وجمال القرآن وما فيه من أسرار وبركات اللهم اجعلنا من أهل القرآن في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. هذا. يبقى أنت الحق أن تحفظه إيه؟ كتاب الله. وبعدين يقول صلى الله عليه وسلم لابنك لاعبه سبعا له كم سنة؟ سبعة وأدبه سبعا تعلمه كم سنة؟ سبع سنين وصادقه سبعا وصاحبه من سن كم ده؟ اللي هو سن الايه؟ المراهقة الله يفتح عليه سن المراهقة ده سن التغير الفسيولوجي والسيكولوجي بتاع الايه؟ بتاع الولد الأب يصاحب ابنه والأم تصاحب بنتها البنت عند كده ما تاخدش النصيحه من زميلتها لان بتلاقي زميلتها بتحب هي عايزه تعمل زيها واخد بالك انت ف- ف- فتتمثل فيها والواد يلاقي روح عايز يعمل راجل فزميله يقول له ايه عايز تبقى راجل عفر خلي بالك انت وما دام عفر يبقى عفر عليك وبدايه الهلاك تبدا بنفسك مش بعد من ألف ميل تبدأ بخطوة بداية هلاكك وهلاك أولادك بتبدأ بنفسك يا ريت إذا كنت مدخن الله يرضى عليك تركز فيك وعملوا إحصائية يا إخواننا وزملائنا في المركز القومي للبحوث وجدوا الآن أن المصري الذي لا يدخن يعني المصري الغلبان اللي بتاع حالات اللي بيدخن يدخن رغم أنفه كل يوم 13 سيجارة طب بالله عليك يا مدخن مش عيب عليك يشربني انا وبعدين ده مصير مش كده ده انت بتاخدها من الفلتر شبه معطاه كده يعني وبتديها لي للاسف بعد ما تدخل في السموم اللي في رئتيك وتطلعها لي مسممه وكده انت مش بتضر نفسك بس بتضرنا انا معاك والاسلام لا ضرر ولا ضرار ولعل قلت لكم قبل كده ان عشان تعرف قوم على حرمه السجاير مفيش حد يقدر يصلح سيجاره لله صح ولا لا؟ هو تعرف ايه بالشرع لان انت في طريقك لا تقتضيك انك تصلح حاجه مكتوب حرام ولكن تؤكد قائلا ان التدخين حرام ان التدخين حرام ان التدخين حرام اجمع عليه علماء زادوا عن ال 500 في اخر مؤتمر للاعجاز العلمي في القران الكريم ويعني من سنه 87 في هذا المؤتمر اقر العلماء جميعا بحرمه بعد ما العلماء بتوع الطب والبيولوجي وضحوا القضيه وضحوا اضرارها واحالوها العلماء الفقه أقر علماء الفقه جميعا بلا استثناء حتى المدخنين منهم تاب الله على الجميع اللهم تب على كل مدخن يا رب وبلا بقى يعني ما ندعي لك ولو دعوتنا ما تكونش في امرها يا استجاب يا لا انت ايه بطلها وريحنا وريح روحك ولا داعي ابدا للتدخين لان الجو بتنار ايه تدخين فانت خليك قدوه صالحه في البيت خليك قدوه صالحه في البيت وانا عايزك يا مؤمن بجلابيتك البيضه دي واوقف الدخان بتاع سيجارتك وشوف شكل الجلابيه ده ايه؟ هما شكل الرئتين اللي ربنا عمل لها الشعب عشان تاخد الاكسجين المنقى تبتدي تعمله بقه وتبطل الدم مؤكسج الى دم غير مؤكسج والى مدوع عايزين نعتمد نقطة تلوث كفاية العوادث بتاع السيارات وكفاية تلوث البيئة اللي احنا فيه وكفاية تلوث الأخلاق عايزين نعدل الأخلاق ثم نعدل أيضا الأشياء النفسية اللهم تب علينا جميعا يا أكرم الأكرمين يبقى أنت حفظ القرآن وبعدين هل تختار له الرفقاء الصالحين الذي تعرف هو صاحب مين؟ لا تسأل عن المرء وسأل ايه؟ عن قرينه فإن المقارن بالمقارن ايه؟ يقتدي يعني الإنسان شوف هو صاحب مين؟ ابن مين؟ يعني الوقت يجي واخد بالك أخ جاي يشتكي لي بيدي ابنه في اليوم في المدرسة ربع جنيه ده من سنتين أربع أيام الواد جاب الجنيه صحية قال له خد يا بابا سويت تخش في المدرسة ولا بتشرب؟ أنا باخد إيه بقى ولا أشرب إيه؟ نجد محمد عبد الغني جاري تجيبه كل يوم 10 جنيه وتدي له ربع جنيه الراجل عليه الجنة قال مين محمد عبد الغني ده؟ ها؟ شوية وليه الاستاذ عبد الغني ده اليمين ابو محمد عبد الغني قال له شكك ابو محمد عبد الغني اي شنو شكك كل كام في اليوم انا بديله احمد منه ليه؟ عشان كده ولا تشكك ده يا هو عشان يعمل ده ايه؟ الواحد عشان ما يبصش برضه انت كده بتشتغل ايه؟ هم شكروا يعني طبعا بشار كذا المهم لا دعوه فقالوا حاجه يا اخي ما كنتش هتراعي ابنك في الفساد راعي انت رئيس عيالك الواد مش عاجبه الربع جنيه وبدا يتبطر على نعمه على ابوه ومش عاجبه ايه الربع جنيه جاي يرجعه لي خلي بالك انت فاذا انت بقى مش مساله انت ما انا بقول دايما ايه ان انت لما بتحجب بنتك وبتحجب مراتك انت مش بتحمي نفسك بس ده انت بتحمي المجتمع الشباب اللي عنده الشهوات مش قادر يتجوز ونقول له غض البصر غض البصر طب غض البصر عن الاولى والثانيه والمية والالف يغض ازاي؟ يغض ازاي سبحان الله الله يعين الشباب ربنا يعطينا جميعا ويعطيكم من الخطا سبحان الله فهو لما يحجب مراته خلي بالك انت ويحجب بنته ويحجب اخته واهله هم كده يبقى هو اراد رزقا وخيرا بالمسلمين لكن هو للاسف يؤذي ويؤذي غيره يؤذي نفسه ويؤذي غيره يبقى انا اشوف ابني بيصاحب مين وبنتي مين صديقتها فين البنت؟ في الناس تفضل قاعد واقف عند الراجل يدفع 11 12 البنت فين؟ داخل ويروح داخل ولد كده ما شاء الله مين اللي مع البنت ده؟ تلاقي حد معقول لسه متأخر ها؟ مين ده؟ آه، ده زميلها ده في الجامعة اخواني فات يعني ايه؟ يعني اخواني سبحان الله انت بتقول على نفسك غلط بتقول يا استاذ بقى هو يموت ياخد نفسه انا بنتي ولا عارف ولا انت عارف حاجه ولا انت نايم على ودانك ونسال الله العصمه لابنائنا وبناتنا وعليهم يلعنهم الله والصراحه رب العباد فيقول الانس والجن اذا احنا بقى ربنا اولادنا بهذا المنطق بقيت في القضيه نقطه الا وهو بر الاباء بقى لان عشان يبقى الموضوع متكافئ لازم الموضوع يبقى متكافئ في الخمس دقايق اللي باقيين دول ان شاء الله نتحدث سريعا عن الجن يعني ايه البر الاول؟ يعني الاب والام لو عيبوا مره منك فانت عاق طب ايه عاقبه العقوق؟ قال يفعل العاق مهما يفعل من ابواب الخير فلن يدخل الجنه ويفعل البر بوالديه ما يفعل من ابواب الشر فلن يدخل النار ولا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزيد بالعمر الا بر الوالدين. يعني يبارك لك ربنا في عمرك ويزيد فيه لما تبر ايه؟ ابوك وامك. طب ابويا وامي حاله من حالتين او حاله من ثلاث حالات يا اما على قيد الحياه يا اما قد فارق الحياه يا اما واحد منهم لسه عايش. قال والله على قيد الحياه كما قالوا كسب بالله شاكرا ادركت في الامر سعه. او حد منهم لسه عايش تحمد الله انك لحقت وعرفت يعني ايه بر وفاكر انت على القمع عندما اراد ان ينطق بالشهاده عند الموت فلم يستطع فلما ذهبوا للرسول صلى الله عليه وسلم أحد من والديه حي قالوا أمه لسه عايشة، قالوا أمه، ده يا أم علقمة، قال علقمة أنا زعلانة منه، ليه؟ قال يدخل بالطعام على زوجته وأولاده قبلي، كم علقمة عندكم في عشتكم؟ كم مش علقمة؟ كم مش علقمة؟ أنا عندك اللي مش علقمة، لكن عندك علاقة بالإخوان. أبا حنيفة ال- الكم مجانين العراق أبو حنيفة أصلا إيه؟ العكس العراق، تقول أبو حنيفة وأنت عالم العراق تقول لنا المجانين اللي في العراق قد إيه؟ قال أنا على عبد عقلائه الأخضر. خليك هنا. سبحان الله العظيم على القمر يدخل على مراته وعياله قبلي وانا وانا زعلان ارضي عنه يوم على القمر لا طيب اجمعوا لي حطبا ليه يا رسول الله؟ قال سوف نعرف على القمر فلما امه مش راضي عنه وكده كده يتحرق في النار احنا نحرقه كمان رق قلب امه على القمر قد رضيت عليه او عنه يا رسول الله الحرق اخوك على القمر ذهبوا اليه يقول يا اله الا الله محمد رسول الله ثم قال روح على القمر كده بريئه والراجل جاي في غزوه احد يقاتل مع الحريم مش اكثر من كده قل احد من والديك حي قال كلاهما حي وتركتهما يبكيان قال له اه سيبهم يعيطوا قال له اه قال له ارجع فالزم اقدامهما فثم الجنة هناك عند رجلهم فيه ايه؟ الجنة واصحبهما كما اتيتهما فذلك خير من الجهاد ومن الحج معي. سلام. والنظر الى وجه الام والاب يا عباد مجرد النظر كده تروح تبص في الشبوك كده شويه كانك بص في الكعبه كانك بص في المصحف كانك بص في وجه العالم الصالح كل هذا ايه؟ نوع من انواع العباده وفاكرين انتوا الحكايه اللي من كام سنه لما قلنا كده وبعدين الست موقفاني في الشارع يا استاذ مش انت الشيخ فلان؟ ايوه يا ست انت قلت لي العيال في الفصل الواد كله ايه قاعد يبص لي طب انت زعلان يا حاجه؟ الامر غريب قوي وتقول ما هو ده اخي الخير السلام عليكم السلام عليكم قول له يا ابني كتر السلام يقلب عليك قلت له مين قال لك حاجه كده؟ مين قال لك كتر السلام يقلب عليك؟ ده كتر السلام يكسر الثواب ولا ايه؟ سبحان الله فيبقى اذا بر الوالدين ألا يبكي أحدهما منه لما يبكي حد منهم زعلان بس دي نقطة دي نقطة الأب زعلان عشان ابنه يروح الجامع كتير وتروح الجامع أنا غضبان عليك ليوم القيامة ده ده إذا غضب إيه؟ في الهوا ده مش في مكان بس دي نقطة احنا برضه عايزين ما هو لو كان مجتمع مسلم أصلا والأب أصلا يعرف يعني إيه الابتسام كان يفرح ولا ما يفرحش كان ابنه واحد مسجد أعلم أبا كان يغلق الباب بتاع البيت الرئيسي باسمه يشيل من المفتاح معاه تاريخ ما ينزلش يصلي الفجر. طب ليه لما تيجي تكلمه يقول لك يا استاذ انا خايف عليه. يا استاذ امال لما تسيبه للنادي والبتاع ما تخافش عليه؟ سيبه للمسجد ولا تخف باذن الله، طالما انت فيه عالم ناصح فاهم بيعلمه ما تخافش عليه ابدا، طالما انت عارف اخوانه من هو هم اللي بيصحوه ثق خيرا، فيبقى اذا انت في برك بابيك وامك خلي بالك ليه؟ لأن بقى نيجي البر الأم أهم إذا ماتت أم العبد قال الله عبدي ماتت التي كنا نكرمك من أجلها فاعمل صالحا نكرمك من أجله اللهم اجعلنا مرارة بآبائنا أحياء وأموات يا أكرم الأكرمين آه طبعا بقي في بر الآباء آه موضوعين وبقي في مسألة حقوق الأبناء ثلاث موضوعات إن شاء الله مع الحلقة القادمة إن كنا من أهل الدنيا بإذن الله سوف نتكلم عن بقية حقوق الأبناء وحقوق الآباء ثم ندرج بذلك على الخطوة التالية وهي الرسول صلى الله عليه وسلم قبل زواجه بالسيدة خديجة في شبابه ثم إلى أن بلغ 25 عاما وقصة زواجه بخديجة لنتوقف ونتحدث سويا عن أو معا على حقوق أو حق الزوج على زوجته وحق الزوجة على زوجها. ان شاء الله نجاوب الاسئله بتاعه الاسبوع اللي فات والاسبوع اللي ان شاء الله ايه ناجله الاسبوع الجاي باذن الله. اولا آه، اسئله بسيطه ان شاء الله آه، او يعني قليله. آه، اخ يسال من بعض النقابات بتتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي، بنك ناصر بياخد الادوات المنزليه ويبيعها بالتقسيط بنسبه تصل الى 45% اذا كانت نسبه فايده فهذا حرام. حكم الموسيقى والنهى قبل كده. واحد يقول انا بدخل المسجد بعد اذان المغرب مأذن. ولسه الامام مع خمس الصلاه يجوز لي ان اصلي ركعتين يجوز اجازه البعض ما علاقة الخاطب بخطيبته؟ قلنا قلنا في مرة ونكرر ونقول الخاطب غريب عن خطيبته. الخاطب غريب عن خطيبته زي زي أي واحد. لا يشوف حاجة من جسمها ولا يسلم عليها ولا يقعد معها في خلوة إلى أن يعقد قرانه عليها. الأخ اللي بيسأل عن زكاة الذهب اللي بتلبسه مراته لا زكاة عليه ما دام بتلبسه. آه، واحدة بتسأل عن توصية القدمين في الصلاة. آه، سيدنا أحمد بن حنبل أوجب توصية القدمين في الصلاة وأباحها بعض الفقهاء. آه، واحدة واحد بيسأل عن حكم أعياد الميلاد. هي بدعة ولا مش بدعة؟ والله أنا مش عايز أقول بدعة أوي لكن لا داعي لأعياد الميلاد وعملنا تقليد لبعض الأسر كويس أن إحنا من السنة للسنة بنجيب الولد ونقول له هاي وصلت كم جزء في القرآن ونديله جايزة على ما حفظ من القرآن أكثر من العام الماضي، يبقى في كل سنة في التاريخ اللي اتولد فيه أنا واخد بالك بيضيف للحفظ بتاع القرآن إيه؟ أجزاء أخرى ده كده بنشجعه وبنعرفه أن يعني الولد اللي اتولد فيه كان يوم مبروك عليك أو مبارك عليك. أخ بيسأل إيه الواجب عمله عشان نحقق الدولة والخلافة الإسلامية أن نربي الابن المسلم. من الدرس بتاع النهارده. صلاة التسابيح حديثها ضعيف. آه، واحد بيقول والدتي بتجيب فلوس الناس اول ما لها ماما حرام يما حرام تدعي عليه روح منك لله بيقول له تعالى مستجاب لا مش مستجاب ها يعني ان شاء الله نبقى نالفه نالف لكم كتاب من الدعاء غير المستجاب والعياذ بالله من ضمن الدعاء غير اخ بيقول انه عايش في امريكا يقول اللي بيثور بالجبل هنا برضه على النقاب واللحيه والجزار القصير بيثور برضه في ايه؟ في امريكا بيقول عايز كلمتين منك عشان نقولهم هناك يا ابن الحلال كفايه ان امريكا بعد ما مستعمرانا وتدينا يعني ثمن كل ثمن شركتها عندنا هم لهم سبعه ها واحده لنا واحد خلي بالك انت يعني ثمن سبع شركات منهم ورغيت من ايه؟ مننا للاخر الشديد وبعد كده انت لسه برضه عايزين يقولوا لسه انت بتتناقش يا اخي خليك مسلم عامل عشان الناس يقيموا لنا وزن او لو يقيموا لنا وزن كانوا يعملوا اللي بيعملوه فينا واحده بتقول ان جوزها غيور عليها قوي والغيره دي بتسبب مشاكل تعمل ايه؟ تدعي ربنا انه يبرده شويه او انه يهديه شويه ما هتعمل له ايه؟ بساطه وفي ناس عندها الغيره بتخرج اصل الغيره ما كانتش في موضعها تدخل الى الشرك والعياذ بالله وده تبقى تقيم حياته الى جحيم. اسال الله ان يهدئ يعني من من من, من هذا من غيرة هذا الرجل كبير الغيره على ذلك والغيره على الحرمات مستحبه ومطلوبه بس يعني هي مساله قياسيه وبعدين برضه بيبقى السؤال من وجهه نظر واحده يمكن لو سالت راجل بتقول على ازاي الاحتمال يقول لك بتفتح فلوس البلكونه وايه جزء من الانسان ما يمكن كده يبقى معاه حق اصل مره واحده يقول الله سبحان الله الحج غير على راسه عيب لا انا بقول انا بقول غير مستحب بس لما تزيد عن الحج يبقى تصل الى ايه؟ الى الشغل بقى والاخت بتسال بتقول ابنها عنده ست سنين شقي جدا فبتضربه ضرب مضرب لدرجه انها مره كسرت اجسام فهي زعلانه من كده طبعا الولد يا اخوانا ما يصدق يعني الضرب يبقى ضرب على الايد اوعى تضرب حد على وشه لا ابنك ولا مراتك لما انت بتيجي تعمل ترد على مراتك تتنمر وعامل عليك لوجه على بقى لا الضرب غير مبرح امتى؟ بعد ما تبقى انت قدوة حسنة وبعد ما تعظها وبعد ما تنشرها في الممتع الخطوات الاسلامية. اما طبعا ما تضربش لا الولد ولا ابنك ولا بنتك على وشه ابدا. واذا اجدت اجد اساليب اخرى، بلاش ضرب واي طريقة المسلم ادعو الله ولن سن ست سنوات. والواد لو مش شقي او مش غلباوي وديله دكتور. او ما كانت هذه يبقى ده طبيعي، صح ولا لا؟ في الزمن ده ما كانش شقي ولا ايه؟ يا مؤمن واحد يقسم بالله عنده ولدين توأم وصلوا أربع سنين وصلوا خمس سنين بيقول لأمه يا ماما أنت جبتينا منين؟ إيه؟ خلي بالك أنت أنت من بوقي بص جنب الثاني قال نقول لا ولا نخليها على عناها هي بتقول مش شايف ربنا يفتح البركة في العيال ما احنا بنتم لو فينا يعني دي مش قضيه ابدا ان احنا نقول العلماء وهو له عتاب رقيق وبيقول اذا كنتم انتم بقى يا علماء تتراشقوا على المنابر اذا احنا الرقيق انا ابدا آه وضحت قضيه فقهيه بقول ان الرسول استعان بمشرك العالم لم يستعن بمشرك على مسلم دي قضيه فقهيه اتفق عليها الجميع اما ان العلماء يقولوا غير كده والله انا اللي اعرفه الكتاب والسنه انا اعلمه بالكل ورايي صواب يحتمل الخطا وراي غيري خطا يحتمل الصواب وجزاكم الله خيرا اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم اغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم جزاكم الله خيرا واشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته